مساء الخير على الناس الحلوة وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أفلام ومسلسلات النهاردة حلقة feminist في إيه بقى؟ اللي احنا هنتكلم على أحسن مخرجين س- سيدات في الوطن العربي في الدول العربية يعني أحسن مخرجين من حيث الأفلام والمسلسلات اللي قدموا لنا أعمال حلوة جدا هنتكلم على ال top بالنسبة لي هو طبعا في مخرجين سيدات كتير جدا لكن أنا هتكلم على ال top بالنسبة لي يعني احنا هيبقى معانا تسع أسامي و one honorable mention آه، طبعا احنا قبل ما نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا متعودين آه، اول honorable mention لازم نتكلم على اول وجه في السينما المصريه وهي طبعا المخرجه والفنانه والمنتجه والكاتبه عزيزه امير للناس اللي ما تعرفش ان دي كانت اول وجه في السينما المصريه في اول فيلم يطلع فيه دور نسائي وهو طبعا كان فيلم اسمه ليلى سنه 1929 كان طبعا وقت الافلام الصامته الافلام دي اختفت تقريبا يعني غالبا هيبقى صعب قوي الواحد يعرف يلاقيها وبالتالي هي كمان جت بعديها بحوالي سنتين كده او حاجه عملت اخراج لفيلم يعني من الاخر كده هي اول واحد اول مخ... ست مخرجه في تاريخ السينما المصريه وفي العربيه طبعا كان فيلم اسمه بنت النيل كان تقريبا سنه 1930 31 حاجه كده آه، طبعا انا ما شفتوش لان الافلام دي هيبقى صعب قوي ان الواحد يلاقيها يعني آه، الحكايه بقى ان ال- مهنه الاخراج بالنسبه للسيدات كانت تقريبا شبه منعدمه خالص او قليله جدا في فتره الزمن الجميل يعني كان تقريبا المخرجين معظمهم رجاله طبعا زي بقى فاطمه عبد الوهاب زي عز الدين ذو الفقار زي هنري بركات وصلاح ابو سيف وغيرهم طبعا ما كانش فيه مخرجين ستات خالص كانوا قليل قوي ما نسمع عن الموضوع ده ابتدوا يظهروا بقى تاني على الساحة في فترة السبعينات أو الثمانينات ماينلي يعني لما ابتدى يبقى يظهروا تاني بقى ايه كمخرجين آه ستات وتبقى ايه يقدموا لنا اعمال حلوه جدا وبقينا ننتظر اعمالهم وانا واحد منهم يعني فهنبدا في القائمه بتاعتنا فاول اسم معانا آه مخ... المخرجه طبعا هاله خليل المخرجة ه- هالة خليل آه، قدمت لنا آه، يمكن أول فيلم نتعرف عليه ت- آه، تقدمه لنا كان الفيلم الجميل جدا أنا بحب أول فيلم ده وهو فيلم أحلى الأوقات آه، كان في آه، سنة 2003 تقريبا كان آه، بطولة طبعا آه، حنان ترك آه، منة شلبي آه، هند صبري وطبعا عمرو واكد وخالد صالح الله يرحمه طبعا احنا فاكرين الفيلم ده بقى عايزه ورد يا ابراهيم الميم المشهور بتاع هند صبري الفيلم على فكره كان جميل جدا يعني كان ال- آه، وطبعا كان معاهم سامي العدل الله يرحمه ان آه، حنان ترك بترجع تكتشف نفسها تانية مع اصحابها لما كانوا في شبرا ايام ما كانت عايشه في شبرا قبل ما طبعا بقى آه، مامتها تتجوز بقى الراجل الغني ويروحوا المعادي عشان ايه ابتدى يتبعت لها جوابات وصور من ال childhood بتاعتها فهي بتعمل ايه retracing لحياتها القديمه عشان تعرف مين اللي بيبعت لها الجوابات وكده الفيلم ده كان جميل جدا واحداثه هاديه كده اللي هو تتفرج كده والدنيا هدوء كده ولذيذ للاسف ما حققش ايرادات في السينما لكن الفيلم كان جميل جدا عملت بعد كده برضو فيلم كان اسمه قص ولزق نزل في 2007 انا ناسيه خالص الصراحه انا شفته مره وكان لذيذ برضو يعني برضو إيه، احداث برضو شباب برضو اللي مش عارف يتجوز اللي عندهم مشاكل في الشغل وكده كان حنان ترك وفتحي عبد الوهاب كان آه، برضو فيلم لطيف جدا وعملت برضو بعد كده فيلم اسمه نوارة ناس كتير شكروا فيه جدا انا ما شفتوش الصراحة إيه، كان آه، بطولة الفنانة منة شلبي انا ما شفتوش الصراحة فمش هقدر احكم عليه بس هو كله كان شكر فيه إيه، اخر اعمالها كمخرجة يعني كان في 2018 مع ال- الفنان طبعا الرائع يحيى الفخراني بمسلسل بالحجم العائلي ده غير موضوع عائلي طبعا بتاع ماجد الكدواني كان مسلسل لذيذ جدا على فكره كان كل احداثه في مرسى علم وطبعا هو كوميدي خفيف كده كان طبعا يحيى الفخراني هو المفروض انه كان شغال في السلك الدبلوماسي وبعدين ساب مهنته دي وابتدى ايه يشتغل في الطبخ انا عايز ابقى شيف يعني وكان طبعا معاه ميرفت امين ومعاه يسرا اللوزي ومعاه طبعا ندى موسى المسلسل كان لذيذ جدا على فكره وكان احداثه كده خفيفه ولذيذ وطبعا طلت يحيى الفخراني يا جماعه اخر حاجه تقوم بعملها ما كانش اخراج بقى كان كتابه سيناريو إيه، كان هي اللي عملت مسلسل احلام سعيده اللي نزل في صيف 2021 او 22 مع الفنانه يسرا وغادة عادل ومي كساب وطبعا كان من اخراج المخرج آه، عمرو عرفه المسلسل ده كان لذيذ برضو قوي آه، احداثه كده اللي هو ايه في الزمالك ونادي الجزيره وطبعا الفنانه يسرا اللي هي طبعا طالعه قرفان على طول وهانم وبتاع اياي وكده وكانوا عاملين آه، آه، دويتو جميل جدا بينها هي وبين مي كساب و غادة عادل فطبعا المخرجة هالة خليل آه، شكرا ليك يا فندم ونيجي للمخرجة اللي بعد كده هي مخرجة تلفزيونية بقى المرة دي وأعمالها دايما بيبقى ليها بصمة كده برضو وقدمت أعمال لطيفة جدا وهي طبعا أنا بتكلم عن مخرجة شيرين عادل طبعا ما نتلخبطش بينها وبين الفنانة شيري عادل احنا عندنا شيري عادل وعندنا المخرجة شيرين عادل المخرجة شيرين عادل يا جماعة آه، تتلمذت على ايد مين بقى آه، عن ايدين المخرج مجدي ابو عميره هي كانت بتشتغل مساعده مخرج وقت آه، فتره التسعينات واشتغلت مساعده مخرج طبعا في المسلسلين الاكثر من رائع المال والبنون كانوا طبعا اخراج المخرج مجدي ابو عميره وطبعا المسلسل الاسطوري الضوء الشارد رفيع بيه وهبي السوالمي وفرحه يعني وطبعا انا الضوء الشارد كنت حطيته في قائمه آه، احلى مسلسلات آه، عربي اتفرجت عليها الصراحه فمن الاخر كده عملت summer training كويس يعني ابتدت بقى تعمل مسلسلات في فتره الالفينات آه، كانت mainly مع طبعا ال- الراحل طبعا خالد صالح الله يرحمه كان في مسلسل طبعا اللي هو اول مسلسل سولو يقوم بيه هو طبعا مسلسل سلطان الغرام لو تفتكروه كان مسلسل حلو على فكره كان لذيذ كده كان كان خالد صالح وكان معاه روجينا ومايا نصري فاكرينها آه، كانت مغنية وقلبت ممثلة ودلوقتي أعتقد بط- بطلت يعني طبعا أختنا من لبنان يعني وكمان الفنانة لوسي كان آه، مسلسل لطيف جدا وطبعا المسلسل ال- الأشهر لخالد صالح طبعا وهو مسلسل الريان اللي كان طبعا بيتكلم على قصة المهندس أحمد الريان في طبعا فترة الثمانينات كانت طبعا فترة التوظيف الأموال وطبعا كلنا عارفين القصة المشهورة يعني آه، كان هو طبعا وباسم سمره والفنانه دره وطبعا الفنانه ريهام عبد الغفور كان مسلسل حلو جدا على فكره وحتى كانت اغنيه التتر بتاعته كانت جميله جدا آه، عملت برضو آه، مسلسلين خفاف كده يعني من اللي انا شفتهم كان طبعا في 2014 كان مسلسل اسمه دلع بنات كان مع مي عز الدين وكندة علوش ومحمد عادل امام شو- كان محمد عادل امام لسه ما ما, ما بيعملش solo movies او مسلسلات يعني وكان معاهم كمان محمد الصغير وكان من تقريبا اواخر اعمال الفنان الجميل طبعا سمير غانم المسلسل برضو كان كوميدي وخفيف لذيذ كده يعني وكان برضو من اواخر اعمال الفنانه كريمه مختار الله يرحمها برضو كان خفيف ولذيذ كده فاكرين كان اسمها حتى كوريا تقريبا في ال- في المسلسل وهي وكانت بتقول كندة علوش يا جولي لو تفتكروا كان مسلسل لذيذ وخفيف هي برضو قعدت فتره كده خدت زي break شويه وتقريبا اخر مسلسل قامت بيه اللي انا شفته يعني عامه كان مسلسل هوجان مع الفنان طبعا محمد عادل امام إيه، كان مسلسل اللي هو طبعا كان طالع هو بقى فورمه بقى واللي هو إيه، اشتغل بادي جارد من حاله شعبيه واشتغل بادي جارد وعلى كل وكان برضو احداثه لذيذه جدا فادي المخرجه شيرين عادل ونيجي يا جماعه للمخرجه اللي بصوا آه، اتفقنا اختلفنا المخرجه ايناس الدغيدي إيه، ايناس الدغيدي هي من اوائل المخرجين الستات اللي ايه رجعوا تاني موضوع ان الستات تقدر تشتغل في الاخراج تاني وده ظهر في فترة الثمانينات بالذات إيه، ان هي كانت بتقدم دايما افلام نتكلم بصراحة يعني controversial مثيرة للجدل او تتكلم في مواضيع المفروض قليل ما الناس تتكلم عنها خصوصا الصراحة في اخر كام فيلم قدمتهم في اواخر التسعينات اوائل الالفينات قبل ما بعد كده تقريبا إيه، تقدم اخر فيلم يعني لكن على فكرة في فترة الثمانينات قدمت أفلام كلمت على مواضيع حلوة على فكرة أو مواضيع شائكة إيه، طبعا أول فيلم تقدمه كان في أوائل الثمانينات كان طبعا فيلم عفوا أيها القانون لو تفتكروا الفيلم ده كنا اتكلمنا عنه قبل كده في الافلام اللي غيرت القانون او ايه سلطت الضوء على قانون معين لازم يتغير كان طبعا بطوله الفنانه نجلاء فتحي والفنان محمود عبد العزيز اللي هي طبعا هي طالعه آه، متجوزه محمود عبد العزيز وهو عنده مشكله وبتاع وظبطته مع واحده وقتلته فبالتالي خدت 18 سنه سجن فقال لك اشمعنى هي تاخد 18 سنه عشان هي ست ولما راجل بي- بيكتشف خيانه مراته وي- ويقتل بياخد سنه مع ايقاف تنفيذ فالفيلم أص... اتكلم عن الموضوع ده ون- وخلى ناس كتير تتكلم عنه يعني وطبعا يا جماعه فيلمها حلو جدا برضو مع نجلاء فتحي كان في اواخر الثمانينات كان فيلم ديسكو ديسكو فاكرينه الفيلم ده على فكره انا بحبه يعني لان هو كان طبعا بطوله آه، محمود حميده آه، مع حفظ الالقاب طبعا نجلاء فتحي برضو وشريف منير كان لسه حتى صغير هو طبعا الفيلم كان متناول موضوع ايه ال- ابناء ال- رجال الاعمال والابناء الناس الاغنياء يعني آه، مقضينا في الديسكوهات على طول كان طبعا فتره الثمانينات فتره العصر الذهبي للديسكو آه، parlors او ال discotheques اعتقد كان اسمها كده يعني وبقى مقضيينها مخدرات وقله ادب وستات وبتاع وطبعا هي بقى الصحفيه وطبعا آه، نجلاء فتحي يعني هي الصحفيه ومحمود حميده ضابط الشرطه وطبعا كان اللي بيديلهم مخدرات كان تقريبا كان الفنان الراحل ابراهيم نصر الله يرحمه الفيلم طبعا كان بيتناول الموضوع ده وازاي بقى ايه لما و- ولاد ال- رجال الاعمال وكده يعملوا مصايب آه، بالنفوذ بقى ايه بتاع ابهاتهم ازاي بيحاولوا يخبوا على الموضوع وكده كان فيلم تناول الموضوع ده بطريقه كويسه على فكره فمن الافلام ليها اللي انا بحبها الصراحه إيه، في فترة التسعينات يعني اتفقنا اختلفنا مش كل الافلام كانت حلوة الصراحة طبعا من اهم افلامها طبعا فيلم استاكوزا مع الراحل احمد زكي طبعا اتفقنا اختلفنا في ناس كتير بتحب الفيلم دوت هو المفروض انه كان م- يعني مأخوذ حتت منه عن طبعا رواية ترويض النمرة او Taming of the Shrew آه، كان طبعا معاه الفنانه راغده وكان ممدوح وافي الله يرحمه وده كان اول فيلم تظهر فيه الفنانه العالميه كيت بلانشيت يا جماعه آه، طبعا الفيلم طبعا مشهور باغنيه استاكوزا وبتاع في ناس كتير بتحبه ويقولوا فيلم لذيذ وخفيف يعني عملت فيلم اسمه دانتيلا يا جماعه كان بطوله آه، طبعا الفنانه يسرا والهام شاهين تقريبا ما حدش بيحب يتكلم على الفيلم ده خالص عملت طبعا فيلم مع طبعا الفنانه الراحله طبعا جلا فهمي والفنانه يسرا برضو كان اسمه كلام الليل ده عمل برضو ازمه كده برضو قبل ما ينزل آه، المواضيع الصريحه اللي فيه إنه طبعا بيتكلم على لا مؤاخذه يعني بيوت الدعاره ان آه، ل- آه، بيت دعاره للايه الناس الاغنياء يعني هي طبعا عامله بيت بقى ايه لل- للرجال الاعمال واصحاب النفوذ وكده بيجوا يتسلوا ويقضوا للي- الليالي يعني وهم بيدفعوا فلوس كتير والفنانه يسرا كانت دايما من ورا المرايات بتسجل لهم عشان يتم بقى ابتزازهم بعد كده وبتاع لو حد حب يفتح بقه إيه اللي كان حلو في الفيلم ده بقى الصراحه كان الفنان اشرف عبد الباقي كان طالع اسمه بسطاوي حتى تقريبا كان هو احلى حاجه في الفيلم ده كان دمه خفيف جدا الصراحه كان هو المفروض ال- المخبر اللي من الشرطه اللي جاي بقى ايه يحاول يجمع معلومات وكده آه، طبعا كان من اواخر افلامها يا جماعه آه، طبعا الفيلمين اللي عملوا برضو آه، يعني مشكله قبل ما ينزلوا وصراحه هم ما كانش ما يستاهلوش المشكله دي خالص ان الفيلمين ما كانوش يعني ال- يستاهلوا الضجه اللي اتعملت عليهم طبعا هو طبعا فيلم مذكرات مراهقه وفيلم الباحثات عن الحريه طبعا كلنا فاكرين مذكرات مراهقه اول فيلم نتعرف عليه على هند صبري طبعا واول مره نتعرف على احمد عز طبعا وطبعا برضو البحثات عن الحريه كان برضو في احمد عز وكان في داليا البحيري وفاكرين الفنانه المغربيه سناء موزيان على فكره فاكرينها كانت بتغني في قنوات ميلودي الفيلمين ما عملوش ضجه الصراحه يعني وقت ما نزلوا ما كانوش يستاهلوا يعني القلبان اللي كانت اتعمل عليهم وكان طبعا اواخر افلامها كان طبعا فيلم مع الفنانه يسرا ما تيجي نرقص ويعني ما, ما اشتهرش الصراحه يعني ومن بعدها المخرجه ايناس الدغيدي ما اشتغلتش تاني في الاخراج يعني لكن ده ما يمنعش ان هي كمخرجه مؤثره لا مؤثره طبعا اتفقنا اختلفنا ونيجي للمخرجة اللي بعد كده اللي هي مقلة جدا بس أنا بحب أعمالها قوي لما بيتم الإعلان عنها لأن هي مخرجة فعلا شاطرة يعني وأنا هنا طبعا بتكلم على المخرجة مريم أبو عوف طبعا هي بنت الفنان الراحل اللي انا بحبه جدا الصراحه كنت بحبه جدا وبحب اعماله وهو طبعا الفنان الجميل عزت ابو عوف آه الله يرحمه طبعا هي بنته بقى آم، بداية عملها كمخرجة كانت برضو بتشتغل مساعدة مخرج للمخرج طبعا الكبير شريف عرفة وفي فترة الألفينات أخرجت طبعا آه، كام حلقة في مسلسل لحظات حرجة اتكلمنا عنه قبل كده طبعا في المسلسلات ال- اللي ساعدت اكتشاف وجوه جديدة وكده اللي هو كان بتاع ال- المستشفى والطوارئ وكده واتكلمنا عنه قبل كده طبعا إيه، عملت اول مسلسل آه، روائي طويل يعني كان طبعا مسلسل مع الفنانه ليلى علوي وهو في مسلسل هاله والمستخبي كان في تقريبا 2008 2009 انا ما شفتوش الصراحه فمش هقدر احكم عليه لكن عملت بعد كده مسلسل حلو قوي يا جماعه في سنه آه، 2013 وهو مسلسل امبراطوريه مين مش ميم فيلم امبراطورية مين بتاع الفنانة طبعا آه، فاتن حمامة لا اسمه امبراطورية مين اللي هو آه، مين ميم يه نون للأسف أنا المسلسل ده مش هحب أتفرج عليه خالص طبعا دلوقتي يعني لأنه هيجيب لي ذكريات مش حلوة كان آه، بطولة طبعا هند صبري ومحمد ممدوح ومحمد شاهين وعزت أبو عوف طبعا الله يرحمه وسلوى خطاب وكان اوائل الاعمال طبعا آه، رزان جمال اللي هي طبعا آه، دلوقتي يا ورده معديه شفنا طبعا ال- الاعلان يعني آه، طبعا المسلسل جايب لك طبعا اللي هي عيله عايشه في انجلترا طول عمرها بعد ما قامت طبعا احداث الثوره في 2011 قال لك يلا نرجع مصر الدنيا هتبقى احلى ومش عارف ايه وبتاع إيه المفروض ان المسلسل كوميديا سوداء جايب لك ان لا الواقع غير اللي الواحد كان متوقعه خالص لغايه طبعا سنه 2013 او يعني اوائل 2013 آه، المسلسل كان حلو قوي على فكره وكتابته كانت حلوه جدا جايب لك طبعا كان جايب لك بقى ال- ال- الشوارع عامله ازاي الافلام في السينما عامله ازاي التجمعات العاملة- العائليه عامله ازاي ال- المؤتمرات آه، قاعات المؤتمرات عامله ازاي الشوارع عامله ازاي كان آه، مشاكل البنزين كان معمول حلو جدا على فكره المسلسل و آه، بس انا زي ما قلت لكم انا ما احبش اتفرج عليه دلوقتي يعني مش هتبقى احلى ذكريات الصراحه إيه، كان طبعا انتاج MBC وكان مسلسل حلو جدا وفي نفس السنه عملت برضو آه، فيلم بقى وده الفيلم اللي طبعا كوميدي وقلت عليه underrated جدا في حلقه سابقه وهو طبعا فيلم بيبو وبشير مع طبعا آه، ملوش دعوه بالكوره طبعا كان طبعا آه، بتاع اسر ياسين ومنى شلبي ومحمد ممدوح كان فيلم زي العسل الصراحه كان يضحك جدا مش عارف ليه ما بيجيش خالص واتكلمت عليه ان هو underrated جدا آم، آه، خدت زي ما تقولوا hiatus شويه برضو كده او يعني آه، اجازه شويه يعني وطبعا اخر اعمال قدمتها لنا كان المسلسل الجميل جدا على شاهد آه، طبعا مسلسل وش وظهر اللي طبعا كان بطولة آه، إياد نصار وريهام عبد الغفور نزل طبعا في أوائل أو أواخر يعني 2022 كان مسلسل جميل جدا وكل أشاد بيه طبعا كان متصور في مدينة طنطا الجميلة يعني وعلى فكرة أنا side note آه، مخرجة مريم أبو عوف هي اللي أخرجت ك- فيديو كليب بتاع ثلاث دقات اللي هي الأغنية المشهورة بتاعت مهرجان الجونة ويمكن هي تقريبا أحلى أغنية اتعملت لمهرجان الجونة لغاية دلوقتي يعني ونيجي طبعا للمخرجه اللي بعد كده يا جماعه اللي هي كان طبعا اعمالها مميزه جدا في التلفزيون في المسلسلات يعني وانا هنا بتكلم طبعا عن المخرجه القديره رباب حسين هي طبعا آه، الزوجه آه، للمخرج الراحل الرائع احمد توفيق آه، مخرج لا عايش في جلباب ابي يا جماعه إيه، طبعا المخرجة رباب حسين بتقوم بدور مساعدة المخرج في أعمال زوجها في معظم أعمال زوجها طبعا إيه، زي مسلسل طبعا عمر بن عبد العزيز مع طبعا الفنان نور الشريف المسلسل الديني الجميل يعني رائع المسلسل ده وطبعا يعني مسلسل لن اعيش في جلباب ابي كانت طبعا هي مساعده مخرج وبرده كانت مساعده مخرج برده في مسلسل رد قلبي كان المفروض ماخوذ عن إيه، فيلم رد قلبي يعني بعد كده بقى طبعا آه، ابتدت آه، تعمل مسلسلات لوحدها عملت مسلسلين يا جماعة في منتهى الجمال بالتعاون مع ال- آه، السيناريست طبعا محمد جلال عبد القوي اللي كان قدم لنا قبل كده طبعا مسلسل المال والبنون آه، أول مسلسل قدمته معاه كان مسلسل للفنان يحيى الفخراني في منتهى الجمال وهو مسلسل الليل وآخره فاكرين الاغنيه يا ابويا علل واخره كان حتى طالع آه، اسمه رحيم حتى المسلسل يا جماعه ده كان في منتهى الجمال كان في فنانين كتير جدا كان في طبعا يحيى الفخراني نرمين الفقي آه، الراحله طبعا هدى سلطان الله يرحمها آه، ابراهيم رو- يسري الله يرحمه آه، شفيق نور الدين وناس كتيره جدا جدا وبعد كده بقى الجيل الجديد بقى كان طبعا آه، طارق لطفي وناس تانية كتير المسلسل ده كان جايب لك عيلة بقى كذا generation الجد والأب وبعدين الأولاد واتفرجوا على أول حلقتين يا جماعة وهم بي- جايب لك أول يوم أو تاني يوم رمضان مش معقولة ال details اللي كانت في ال- المشاهد ديت كانت في منتهى الجمال وطبعا بقى زي أعمال آه، محمد جلال عبد القوي مع حفظ الألقاب دايما بيركز على ال sins of the fathers اللي هم ايه الأبهات يعملوا حاجة غلط تلاقي أولادهم يكرروها او يلموهم حاجات كده فهنا جايب لك ان هو المفروض ان آه، كان طبعا بعد وفاه ابوهم الاكبر كان آه، رشوان توفيق طبعا ربنا يديله الصحه آه، يحيى الفخراني آه، بعدوه طبعا عن حبيبته اللي هي كان طبعا آه، نرمين الفقي وهو ايه زي ما تقولوا ايه ما ادالهمش فلوسهم من الميراث اللي له حق يدور عليه يعني هو غلطان الصراحه يعني لا كبروا بقى وبتاع وقال لك ايه انا هديلهم فلوسهم وكده جه ابنه كرر نفس الموضوع اللي هو كان طارق لطفي اللي له حق يدور عليه يعني كرر نفس الغلطه فالمسلسل كان بيتطرق للموضوع ده بطريقه حلوه جدا وطبعا المسلسل الثاني مع ال- برضو السيناريست محمد جلال عبد القوي كان المسلسل الرائع اللي اشتهر قوي وقت ما نزل وهو طبعا مسلسل حضره المتهم ابي مع الفنان الراحل طبعا نور الشريف والفنانه الراحله طبعا معالي زايد طبعا كان اول مسلسل يقدم لنا آه، ايمان العاصي في دور نجار اكيد طبعا اسم نجار ده كان آه، كان هو اسم ده اشهر من المسلسل اصلا انا هنشوف نجار امتى يا جماعه هنشوف مسلسل نجار امتى طبعا جايب لك بقى ايه آه، ابنه طبعا الناس اللي هم ولاد ال- الاغنياء يعني كان طبعا منهم شريف سلامه ومش فاكر كان مين تاني معاه وكان طبعا ابوه كان ابو شريف سلامه كان الجميل ربنا يديله الصحه توفيق عبد الحميد ان هم ايه هم م- مسكوا ضربوه ورموه في البيسين وبتاع وطبعا آه، قالوا له ايه روح آه، راح يقدم بلاغ وكل الحكايه بقى ان عشان الشوشره وعشان ولا- آه، الولا- الولاد وكده ما يحصلهمش مشكله يروحوا للاب تنازل تنازل تنازل وهو ما يرضاش يتنازل لغايه ما في الاخر ما يتنازل ابنه يقلب عليه انت كده ضيعت لي حقي فبقى كده ابوه متهم كان مسلسل برضه حلو جدا يا جماعه وكان اخراجه فوق الرائع آه، اخر طبعا اعمال آه، قامت بيها او اخر مسلسل قامت باخراجه طبعا المخرجه رباب حسين كان في 2010 كان م- آه، مسلسل light comedy لذيذ جدا وكان من بطوله الفنانه سميره احمد في اخر عمل تقوم بتمثيله لان هي تقريبا ما عملتش حاجه بعد كده وهو طبعا مسلسل لذيذ قوي اسمه ماما في الاسم إيه، كان هي المفروض ان هي طبعا سميره احمد هي ست كبيره بقى وبتاع واللي هي ايه كل فتفوته غلط كده تروح تقدم إيه، بلاغ في الاسم بما فيها ايه انا عايز اقدم بلاغ في وزير الداخليه عشان مش عارف ال- الضابط خلاني ما اعرفش اركن إيه، مش عارف خلاني مش عارف ايه يعني اللي هي على طول في الاسم وعلى طول عماله تقدم بلاغات كان ف- فكرته لذيذه ولدرجه ان طبعا بقى الضابط بقى حافظ رقم البطاقه بتاعتها من كتر ما بتيجي تقدم شكاوي وده كلام في 2010 وتقريبا المخرجه رباب حسين تقريبا ما عملتش حاجه جديده بعد كده وطبعا الفنانه سميره احمد تقريبا شبه اعتزلت التمثيل هي ما قالتهاش صراحه بس ما قدمتش حاجه جديده بعد كده برضو فشكرا مدام رباب ونيجي بقى للمخرجة اللي بعد كده والمرة دي بقى مش مخرجة مصرية يا جماعة وأنا بتكلم طبعا على المخرجة اللبنانية الجامدة جدا نادين لبكي آه، طبعا آه، احنا بدايه معرفتنا بنادين لبكي كان طبعا من خلال المطربه نانسي عجرم لان طبعا كانت آه، نانسي عجرم كانت لسه بقى ظاهره في اوائل الالفينات فاكرين قنوات ميلودي طبعا آه، لما باغنيه طبعا اخصمك اه فنادين لبكي هي اللي اخرجت لها تقريبا يمكن سبع تمن يمكن عشر فيديو كليبات واللي هم كليبات كانوا كلهم في منتهى الجمال آه، من اخصمك اه يا سلام يا سلام قد ايه حلو الغرام الاغنيه دي على فكره آه، والت... والفيديو كليب بتاعها تقريبا يمكن احسن فيديو كليب عملته على فكره وطبعا الكليب بتاعها وهي لما في الاحداث الكليب بتتجوز و... و... وقاعد على الطشت وال... بتاع- يعني كان طبعا الاغاني كانت جميله جدا وانا عارف ان نانسي عجرم is fan favorite و fan favorite بالنسبه لي كمان ف فهي كمخرجة قامت بدور الإخراجي جميل جدا الصراحة فدي كانت بداية معرفتنا طبعا بالمخرجة نادين لبكي وعلى فكرة هي بتمثل كمان هي بت- بتمثل وبتخرج إيه، بعد طبعا بقى ما سابت تقريبا إخراج الفيديو كليبات بقى وابتدت تتجه بقى إيه للإخراج السينمائي إيه، هي على فكرة أعمالها قليلة جدا لكن أعمالها بتعمل impact لازم وهتشوفوا ازاي ال impact اللي جاي كمان شويه ان طبعا اخرجت فيلم في 2007 كان اسمه سكر بنات آه، المفروض ان الفيلم كان بيحكي انا شفته وقتها يعني بس انا ناسيه خالص انه جايب لك ايه مشاكل الست مشاكل الستات كلها من خلال ال- الكوافير الحريمي اللي هم بيتقابلوا فيها هو تقريبا كان آه، خمس ستات تقريبا ال- آه، اللي متخانقه مع جوزها اللي آه، خطيبها مش عارف ماله اللي كبرت وبقى ابتدت تخاف ان هي بقى مش مش هتعرف مش هتعرف بقى تحب تاني اللي مش عارف اللي للاسف ما بقتش عذراء ومش عارفه تتجوز ازاي يعني كان اللي هو ايه في كذا مشاكل لك- لكذا ست كده وكان الفيلم بيتناول الموضوع ده من خلال الكوافير الحريمي وكان آه، معمول على فكره كان تصويره حلو وكان احداثه حلو انه كمان ما كانش مركز خالص على مثلا لو لو ال- الفتره اللي كانت آه، آه، في حرب في بيروت والدنيا مش تمام وكده فمركزش على الفتره ال topic ده هو ركز كله على المشاكل من وجهه النظر ديت والمسلسل والفيلم على فكره اتعرض في مهرجان كام وترشح انه ياخد ال- اللي هي السعفه الذهبيه اللي كان خدها الف- المخرج يوسف شاهين طبعا في فيلم المصير لكن ما وقفناش على كده المخرجه بقى نادين لبكي جت بقى يا جماعه وفاجئتنا سنه 2018 بفيلم كفر نحوم إيه، من قبل طبعا ما الناس تشتمني انا ما شفتش الفيلم لغايه دلوقتي لكن يا جماعه من آه، كل اللي اقدر اقوله لكم ان الفيلم اترشح لاوسكار احسن آه، فيلم اجنبي بالظبط كده الفيلم اولا اتكلف كمان آه، تقريبا حوالي ما يقال حوالي 4 مليون دولار حتى كانت المخرجه نادين لبكي برضو مش عارف اضطرت انها تبيع حاجات وكده عشان تعرف ت- ت- تعلى من من ميزانيه الفيلم وحقق وقتها حوالي 60 مليون دولار فنجاح نجاح قوي يعني وطبعا الفيلم كان على حسب ما انا فاكر انه كان بيتكلم على طبعا آه، الت- آه، الفيلم كله من وجهة نظر آه، ط- آه، طفل مهاجر سوري في لبنان آه، اللي كان اللي كان اسمه زين الرفاعي تقريبا والطفل ده على فكره مثل في منتهى الجمال في الفيلم دوت و- وما مثلش تاني يعني هو طلع بس مثل الفيلم ده وخلاص هو جايب لك بقى ايه ان هو المفروض هو واهله المهاجرين عايشين في بيروت والبتاع طبعا المشاكل اللي بتقابلهم وهو آه، المفروض طلع انه ما- ما كانش معمول له بطاقه وقت ما اتولد والموضوع ده طبعا عمل له مشاكل وراح بقى مش عارف آه، يحاول يشتغل في ملاهي وكده كان فيلم بيتكلم على ايه مشاكل بالظبط ايه المهاجرين وكده في بيروت من وجهه نظر الطفل زين يعني حتى كان اسمه زين في الفيلم كمان الفيلم كانت نادين لبكي مشاركة في التمثيل طلعت في دور صغير فيه وفي الإنتاج وفي الكتابة وفي الإخراج متشكرين جدا يا مدام نادين يعني ووصلتنا للأوسكار يعني يا فندم يعني قليل جدا ما بنلاقي عمل عربي يوصل للأوسكار يا جماعة للأسف دي حاجة تزعل يعني ففيلم كفر نحوم وصل للأوسكار لكن للأسف ما فز في المراحل النهائية احنا دلوقتي داخلين على التوب 3 ونبدا بقى في اول اسم معانا آه، او يعني تالت اسم معانا بقى في القائمه قبل ما نخش على التاني والاول آه، وهو طبعا المخرجه القديره الكبيره انعام محمد علي آه، العم محمد علي يا جماعه اثرت فينا جدا في التلفزيون وفي الدراما قدمت لنا اعمال حلوه قوي قوي هي على فكره ممكن تلاقي الاسامي مش كتيره المسلسلات مش كتيره لكن مؤثره جدا جدا للناس برضو ما تعرفش ان المخرجه محمد علي كان جه عليها وقت كانت متجوزه المخرج آه، محمد فاضل بس طبعا يعني حصل انفصال وهو بعد كده اتجوز طبعا الفنانه قديره فردوس عبد الحميد إيه، بداية يا جماعة المخرجة إنعام محمد علي إيه، قدمت لنا في ال- في الدراما التلفزيونية آه، في ناس ما تعرفش ال- الجانرا دي في حاجة كانت وقت الثمانينات والتسعينات اسمها سهرة درامية يعني ايه سهرة درامية؟ له مسلسل ولا هو فيلم؟ هو كان عبارة عن ايه؟ حلقة كده لمدة ساعة بيبقى فيها ممثلين وفيها احداث وكده وكانت دايما تتكلم على مواقف معينه مشاكل بين الجيران آه، طفل فاسد آه، بنت مش عارف بتقع في مشاكل آه، مشاكل في الشغل كان اسمها سهرات دراميه وكانت جميله جدا على فكره ما بطلوا يعملوا الكلام ده دلوقتي للاسف يعني وكان بيشارك فيهم نجوم تلفزيون تقال يعني هي قدمت لنا حوالي 18 سهره دراميه في فترة الثمانينات والتسعينات لكن طبعا يا جماعة أوائل التسعينات أخرجت لنا واحد من أهم المسلسلات الدرامية في تاريخ الدراما المصرية والعربية طبعا وهو مسلسل ضمير أبلة حكمة لسيدة الشاشة فاتن حمامة وكلمنا قبل كده برضو عليه المسلسل ده ان هو ازاي يساعد وجوه جديده آه، فاتن حمامه يا جماعه كان طبعا كتابه ال- السيناريست الراحل طبعا اسامه انور وكاشه وطبعا كانت فاتن حمامه طالعه طبعا آه، قبل حكمه طبعا اللي هي نظره المدرسه وازاي آه، مشاكل بقى الطلبه ومشاكلها مع المنطقه التعليميه ومشاكلها مع الوزاره المسلسل كسر الدنيا وقت ما نزل وقدمت لنا يا جماعه واحد من احلى المسلسلات ال autobiographies في تاريخ الدراما المصريه والدراما العربيه لاننا دايما بنقول ان احسن فيلم سيره ذاتيه اتعمل في الس- في السينما هو طبعا فيلم في العربي يعني فيلم انور السادات او فيلم ايام السادات اللي الراحل طبعا احمد زكي ده هنا بقى احسن في احسن مسلسل او من احسن المسلسلات السيره الذاتيه اللي اتعملت في التلفزيون وهو طبعا مسلسل يا جماعه ام كلثوم في اواخر التسعينات يا جماعه بطوله طبعا الفنانه صابرين فنان كمال ابو ريا آه، احمد راتب الله يرحمه ومجموعه مهوله من الممثلين يا جماعه المسلسل اتعمل حلو قوي قوي قوي من حيث الحقائق التاريخية من حيث الشخصيات اللي في المسلسل من حيث ال- الأحداث اللي حصلت لطبعا س- آه، كوكب الشرق أم كلثوم فطبعا المسلسل اتعمل حلو جدا يا جماعة من ساعة ما هي آه، اتولدت لحد ما ماتها طبعا وشفنا طبعا الجنازة بتاعتها وطبعا كان بيشاركها في التمثيل طبعا الفنان رياض الخولي حسن حسني الله يرحمه بدور والدها طبعا كان حاجة حلوة قوي المسلسل ده وطبعا مفيش مش هكلمكم طبعا على كميه الجوائز اللي خدها وقدمت برضو آه، تقريبا يمكن ده اخر مسلسل تقدمه لنا طبعا و- وتقريبا ده يعتبر اخر مسلسل تقدمه لنا وهو طبعا مسلسل قصه الامس برضه كان في اوائل الالفينات في اجماع انه تقريبا احسن مسلسل قد- قدمته الفنانه الهام شاهين كان الهام شاهين ومصطفى فهمي وميرنا وليد المسلسل ده مش عارف ايه السر انا والدتي ربنا يديها صحه بتحب تتفرج عليه دايما والاقيها دخ... أخ- اروح عندها تقول لي ايه ده استنى بقى الحلقه دي لما هت... هتكتشف خيانه جوزها وتكسر الشقه الخيانه دي... الحلقه دي بتاعت مش عارف بتاعت كذا المسلسل فعلا كان حلو جدا وبيتكلم برضو على مشاكل برضو ال... لما ال- الجوازات يروحوا يسافروا يغيبوا بقى في الغربه وكده ف ومشاكل الاولاد وبتاع كان من اوائل المسلسلات ان نتعرف على آه، الفنانه هبه مجدي وطبعا يا جماعه ما ننساش اهم فيلم اخرجته طبعا هي اخرجت افلام قليله جدا بس الفيلم اللي اخرجته الاهم طبعا هو فيلم الطريق الى ايلات يا جماعه يعني واحد طبعا من اهم الافلام اللي بتتكلم على طبعا ملفات المخابرات اللي ازاي المخابرات المصريه بمساعده طبعا البحريه ازاي في وقت حرب الاستنزاف يروحوا يدمروا السفينتين الاسرائيليتين في ميناء ايلات الحربي طبعا آه، بيت شيبه وبيت يم وازاي الغط ال- الفرق الغ- الغطس طبعا ازاي آه، لغموا المراكب والمراكب غرقت وبتدمروا المينا كان طبعا فيلم حلو جدا لمرحمه بطوليه طبعا يعني كان بطوله آه، عزت العلايلي الله يرحمه نبيل الحلفاوي طبعا في اشهر مشهد طبعا وهو بي بيوسع الديناميت طبعا م- مشهد مشهور جدا وطبعا كان معاهم آه، عبد الله محمود الله يرحمه ومحمد سعد يا جماعه في اول مره يظهر وطبعا الراحل محمود ذو الفقار وناس كتيره جدا وتقريبا ده على فكره الفيلم ال- التمثيل الافضل للفنان علاء مرسي على فكره احسن واحد- احسن مره كان مثل فيها كان في الفيلم دوت آه، طبعا الفيلم تم تجهيزه بصعوبه جدا على فكره يقال ان هم خلوا الفنانين يتعلموا العوم ويتعلموا الغطس عشان طبعا م- مشاهد معينه هيمثلوها في الفيلم وكده طبعا كان في دوبلرات طبعا وغطاسين محترفين بيقوموا بالمشاهد الصعبه لكن في مشاهد للفنانين كتير كانوا ايه اللي هو ايه هتتعلم تعوم وهتتعلم تغطس فاتعمل الفيلم حلو جدا ولازم طبعا لما بييجوا يتكلموا على طبعا ملفات المخابرات والاعمال البطوليه دايما يتكلموا على فيلم الطريق الى ايلات آه، بنشكرك يا مدام انعام ونيجي بقى بعد كده لل top 2 مخرجات اللي انا بحب اعمالهم جدا هم دول المفضلين بالنسبه لي الصراحه يعني my personal favorites ما كنتش عارف مين اللي احطه الاول ومين اللي احطه التاني الصراحه مش هتفرق كتير يعني they are the top بالنسبه لي وانا طبعا هتكلم في رقم اتنين معانا طبعا المخرجه الكبيره كامله ابو ذكرى إيه، طبعا هي بنت الكاتب الراحل طبعا وجيه ابو ذكرى كان من المحررين المهمين جدا في جريده اخبار اليوم اللي بيعجبني فيها ان هي مخرجه old school كده اللي هي ايه إيه، تتلمذت على طبعا المخرج الراحل طبعا يوسف شاهين وتقريبا اتخرجت في نفس الوقت من معهد المعهد العالي للسينما تقريبا هي والمخرج امير رمسيس اتخرجوا في مع بعض في نفس الوقت إيه، بداية معرفتنا بيها كانت في سنة 2004 كده 2005 إيه، كانت طبعا بقى فترة بقى شهرة بقى إيه، أحمد عز داليا البحيري أحمد السقا وكده كان طبعا فيلم سنة أولى نصب الفيلم ده كان لذيذ جدا يا جماعه كان آه، دمه خفيف كده كان آه، خالد سليم وحتى كان الاغنيه بتاعت الفيلم اشتهرت جدا يعني وقتها كان هو وداليا البحيري وطبعا آه، نور و احمد عز واللي هم ايه هم المفروض اتنين نصابين ورايحين ينصبوا بقى على الناس الكبار في السن في شرم الشيخ وكده وطبعا كان اللي بيشارك في الفنان طبعا الراحل حسن حسني طبعا الله يرحمه آه، كان فيلم لذيذ جدا على فكره حطت على الخريطه يعني طبعا من الافلام المهمه جدا برضو للمخرجه كامله ابو ذكرى طبعا سنه 2006 فيلم عن العشق والهوى ناس كتير بتختلف على الفيلم ده حلو ولا لا يا جماعه لان هو برضو آه، كان ب- بدا- آه، بطوله طبعا ناس كتيره جدا احمد السقا منى زكي غاده عبد الرازق الفنانه بشرى ومثلت الدور حلو على فكره الفنان طبعا طارق لطفي ومنى شلبي last but not least طبعا آه، طبعا الفيلم بيتكلم برضو على موضوع ان هو آه، هو احمد السقا حب منى زكي وبعدين سابها عشان اكتشف ان ان اختها الكبيره بتشتغل في حاجه مش تمام وبعد كده اتجوز بقى بشرى وبعد كده آه، آه، قابل سكرتيرته طبعا اللي هي منى شلبي واتجوزها في السر يعني الفيلم كان جايب لك ايه ان هو او على فكره كان برضو الفنان مجدي كامل في الفيلم ده مثل حلو جدا على فكره تقريبا يمكن احسن مره يمثل فيها إيه، الفيلم كتير بيختلفوا عليه طبعا ان هو بيقول لك ايه الفيلم قيمه مش حلوه يعني من الاخر يعني المفروض آه، الواحد يبقى وافي لمراته ما يروحش للسكرتيره آه، يطلع ان آه، اصلا مرات احمد السقا طلع ان كان آه، اخوه الكبير بيحبها اصلا قبل كده يعني آه، كده يعني فبس الفيلم كان اوكي يعني واشتهر جدا وقت ما نزل واكتر حاجه اشتهرت في الفيلم ده طبعا الاغنيه بتاعته اللي كانت بتاعت شيرين عبد الوهاب طبعا اللي هي كتير بنعشق ولا بنقول دي كانت اغنيه حلوه قوي قوي الفيلم نجح والاغنيه نجحت وجت بعد كده بقى المخرجه كامله ابو ذكرى في سنه 2009 يا جماعه عملت فيلم ما واخدش حقه خالص مع انه فيلم حلو جدا وهو فيلم اسمه واحد صفر من نوعيه الافلام اللي هي طبعا بعد نجاح الرائع طبعا لكاباريه والفرح الافلام اللي بيبقى فيها ناس كتيره قوي الهام شاهين نيللي كريم زينه خالد ابو النجا واحمد الفيشاوي لطفي لبيب وعايد رياض كان في ناس كتيره جدا على فكره وكل احداث الفيلم بتدور في اليوم اللي فيه مات- ماتش مصر مع كاميرون في في نهائي غانا سنه 2008 بطوله غانا سنه 2008 وجايب لك في اخر الفيلم طبعا اللي احنا كسبنا 1-0 وكل الناس انبسطت و... واحتفلت وكده جايب لك كل واحد بقى ومشكلته بقى دي مش عارف آه، بتروح تعمل فيديو كليبات زينه بتعمل فيديو كليبات والمخرج بتاعها بيعملها وحش آه، الهام شاهين اللي هي اصلا تل- طالعه مسيحيه وعايزه تتطلق من جوزها طب تعمل ايه نيلي كريم اللي هي اصلا اخت زينه وبتقولها غلط اللي انت بتعمليه ده وبتاع يعني كان فيلم على فكره حلو جدا وما خدش حقه خالص يعني زي ما تقولوا خدت ايه break شويه كده الفنانه كامله ابو ذكرى خدت آه، break شويه لكن رجعت لنا بقى في المسلسلات يا جماعه باعاده اكتشاف لنيلي كريم بمسلسل طبعا بنت اسمها ذات في 2013 وطبعا قلت لكم ان ال- المسلسل ده من احلى المسلسلات اللي اتفرجت عليها يا جماعه من حيث ال- الدقه في الاخراج والدقه في الديكورات والدقه في الاحداث انه طبعا كان بيتكلم من آه، على احداث من الستينات لغايه سنه 2011 كان حلو قوي قوي طبعا المسلسل ده وطبعا عملت المسلسل اللي بعد كده طبعا سنه 2014 في رمضان طبعا فيلم مسلسل آه، سجن النساء طبعا ما فيش حد ما اتكلمش عن المسلسل ده يا جماعه واتعمل حلو جدا طبعا والمسلسل ده على فكره احسن مره دره مثلت فيها على فكره كان طبعا آه، نيلي كريم ودره و... وسلوى خطاب وكان وريهام حجاج مثلت حلو على فكره برضو والمسلسل و... واحمد داوود كان فعلا مسلسل حلو جدا يعني وطبعا ما ننساش يا جماعه سنه 2017 مسلسل وحد الغروب مع الفنان طبعا آه، خالد النبوي وطبعا منى شلبي المسلسل يا جماعه الاكتر حاجه مشهوره فيه ان هو طبعا كان متصور في واحد سيوه وكان التصوير في منتهى الجمال على فكره حلو قوي يعني كتصوير انا ما كملتوش الصراحه او اتفرجت على حتت وحتت يعني لكن كان فعلا حلو جدا وطبعا ما ننساش مسلسل ب 100 وش سنه 2020 يا جماعه يعني تقريبا ده اخر عمل كوميدي او اول عمل كوميدي من فتره كبيره جدا يعجبني الصراحه ان هو كوميدي مش افيهات وطبعا يعني نيلي كريم واسر ياسين والعصابه اياها طبعا مليونير مليونير بكره هبقى مليونير فلا آه، مية مية يعني يا مدام كاملة وطبعا آخر مسلسل قدمته في 2022 اه كان من المسلسلات ال 15 حلقة طبعا مسلسل بطلوع الروح اللي هو طبعا بتاع داعش وكده آه، كان طبعا بطولة منى شلبي وإلهام شاهين وطبعا أحمد س- صلاح السعداني ونيجي طبعا لرقم واحد يا جماعه وما اعتقدش ان يعني هنختلف على حاجه زي كده انا I think you all saw it coming وهو طبعا المخرجه المفضله بالنسبه لي اللي تقريبا شبه اعتزلت دلوقتي للاسف يعني المخرجه ساندرا نشأت بصوا انا ما شفتلهاش فيلم وحش لغايه دلوقتي الصراحه هي طبعا اول فيلم قدمته كان في اواخر التسعينات قليل اللي اتفرج عليه يعني كان مع الفنان يحيى الفخراني والفنانه دلال عبد العزيز الله يرحمها واعتقد الفنان احمد زكي كان هو من شارك في الانتاج بتاعه وهو فيلم اسمه مبروك وبلبل آه، الفيلم يعني م- قليل اللي اتفرج عليه ما اشتهرش قوي يعني هو كان طالع ان يحيى الفخراني واحد آه، عنده مشكله في في عقله يعني و... ودلال عبد العزيز المفروض ان هي اتمسكت في قضيه مش كويسه فهي ت- تبين ان هي مراته عشان يخرجوا من القضيه دي آه، ح- حاجه كده يعني بقى الفيلم ما اشتهرش قوي لكن الفيلم اللي بقى حطها على الخريطه هو طبعا الفيلم اللي بعديه underrated جدا اسمه ليه خلتني احبك آه، انا ما شفتوش على فكره والفيلم ده ما بيجيش خالص كان آم، وده كان بدايه اول تعاون بينها وبين طبعا كريم عبد العزيز كان الفيلم طبعا بطوله كريم عبد العزيز ومنى زكي وحلا شيحه واحمد حلمي كمان كان في الفيلم لكن طبعا بقى قدمت لنا اتنين من احلى افلام الكوميديه اللي اتعملت برضه في فتره الالفينات وهو طبعا فيلمين حراميه في KG 2 وحراميه في تايلاند اللي هما كان ال- التريو اللي اللي اتعمل الفيلم دوت كان طبعا آه، آه، كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وحنان ترك الفيلمين يا جماعه مهما حكيت عنهم الاتنين في منتهى الجمال الصراحه وطبعا آه، زياده عليهم طبعا طلعت زكريا الله يرحمه وطبعا لطفي لبيب ربنا يديله الصحه وطبعا يعني يا فطين جبت الفلان يا فطين يعني كان جميل جدا جدا بالذات حراميه في تايلاند فيلم جميل جدا جدا يا جماعه يعني سابت بقى الكوميديا واتجهت بقى ايه للاكشن وال suspense mainly ال suspense يا جماعه بواحد من احلى افلام ال suspense اللي اتعملت في السينما المصريه وهو طبعا فيلم ملاكي اسكندريه كان طبعا بقى ابتدى يتعا... في تعاون بقى مع احمد عز جديد بقى يعني كان احنا اتعاملنا مع كريم عبد العزيز فتره جينا بقى ايه مع احمد عز بقى كان طبعا بطوله احمد عز الراحل خالد صالح الله يرحمه طبعا الفنانه نور غادة عادل وطبعا كلنا عارفين آه، قصه الفيلم كان حلوه قوي قوي يعني الراجل اللي اتقتل وهي اتورطت في جريمه وهو المحامي كان وطبعا ال twist اية اللي في الاخر ما ننساهاش وقدمت لنا بعد كده برضو فيلم الرهينه فيلم الرهينه جميل جدا كان مع كان مع احمد عز بقى جيت ياسمين عبد العزيز وصلاح عبد الله وماجد الكدواني برضو كان موجود واللي نجم الفيلم ده طوت كان محمد شرف الله يرحمه طبعا آه، انا في اوكرانيا في اوكرانيا يا مصطفى يعني كان الله يرحمه طبعا يعني الراجل ده كان بيضحكني قوي يعني ففيلم الرهينه كان جميل جدا وطبعا آه، برضو آه، فيلم مسجون ترانزيت على فكره underrated على فكره كان آه، احمد عز و- ونور الشريف برضو كانوا عاملين دويتو حلو قوي في الفيلم ده واخر فيلم قدمته لنا طبعا آه، فيلم المصلحه كان طبعا الفيلم collaboration جامد جدا ما بين احمد السقا واحمد عز آه، طبعا في اللي هي ايه ده الضابط وده الارهابي اللي في سينا او اللي هو زعيم عصابه كبير في سينا يعني آه، يا مسعد انت يا مزفت اعدل الحصان انا لغايه دلوقتي مش عارف هو كان ايه اللي مزعله في موضوع الحصان ده طبعا كلنا شفناها يعني ولكن نجم الفيلم ده طبعا كان اللي ربنا يديله الصحه طبعا صلاح عبد الله يا جماعه بدور ابو فياض تقريبا احسن واحد عمل احسن واحد قام بدور في الفيلم وكان تقريبا الفيلم اول مره يعرفنا بال ال- في السينما المصريه يعني بالفنان الاردني منذر رياحنة وده تقريبا اخر فيلم قامت باخراجه طبعا المخرجه ساندرا نشأت لان هي بعديها بسنتين اتجوزت طبعا رجل الاعمال ماجد سامي ودلوقتي she taking care of her family يعني فنتمنى لك العوده قريب يعني يا مدام ساندرا انت قدمت لنا اعمال حلوه جدا ودي وهي المخرجه المفضله بالنسبه لي بس يا جماعة أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وكويس إن من آن لآخر يتم التركيز على المخرجين السيدات بالذات في ال- في السينما وفي الدراما لأن فعلا إيه، دايما كان يتقال على مهنة الإخراج دي إن هي مخرج راجل على طول يعني حتى في هوليوود كان قليل جدا ما تسمع عن إن في مخرجين ستات في فترة ال- ال New Hollywood وكده لكن ابتدوا يزيدوا دلوقتي ومنهم بيترشح الأوسكارات طبعا زي كاثرين بيجلو اللي اترشحت لأوسكار وكسبته كويس إن في معانا مخرجين برضو سيدات وبيقدموا أعمال حلوة جدا فاتمنى نشوف ده اكتر في المستقبل ان شاء الله ويقدموا لنا حاجات جميله آه، انا بشكركم اعزائي المستمعين اتمنى تكون الحلقه عجبتكم زي ما احنا متعودين دايما فضلا وليس امرا آه، تعملوا لي follow على Apple Podcast وعلى Spotify و- وتشغلوا ال notification عشان يجيلكم كل ما هو جديد بشكركم اعزائي المستمعين واشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه